اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل درسنا السادس والأربعون في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بداية هذا الدرس وهذا الجمع الطيب وهذا المكان في أحد بيوت الله عز وجل نرفع أكف الضراعة إلى رب العباد سبحانه عسى أن تكون لحظة من لحظات استجابة الدعاء فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه ولا مأسورا في الحق إلا أذهبت أسره اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه اللهم أوقع الكافرين في الكافرين وأخرجنا من بينهم سالمين اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة اللهم ربهم لنا يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا خذ إلى الحق بناصيتنا اللهم اهد قلوبنا زين الإيمان في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اشرح صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشف كل مريض وتب على كل عاصي واهد كل ضال اقبل توبة التائبين إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اجعلنا فيك متحابين فيك متزاورين فيك متجالسين نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك وانصر إخواننا في البستة والهرسة اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم احفظ عليهم بلادهم واحفظ عليهم إيمانهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم زلزل الأرض من تحت أقدام الصرب المعتدين اللهم عليك بالصرب وأعوانهم اللهم من عاونهم فخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم ابتليهم بالأوجاع والأمراض والأسقام والجنون يا رب العالمين اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين المسلمة أعد إلينا المسجد الأقصى اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم اللهم قو عقيدتهم اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في مشرق الأرض ومغربها فخذه يا رب العالمين اللهم أنزل ملائكتك وجندك وسكينتك على المجاهدين في سبيلك اللهم انصر كل مجاهد في سبيلك وانصرنا على شياطين الإنس والجن طهر مجتمعاتنا من كل سوء يا رب العالمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا يعني من الامل ان يكون بيننا صالح رجل صالح أو شاب صالح أو ابن صغير أو امرأة صالحة أو بنت صالحة أو عدة من الصالحين أو الصالحات يستجيب لنا رب العباد دعاءنا من أجلهم فاللهم اجعل دعاءنا مستجابا يا أرحم الراحمين والإنسان وهو يدعو دائما رب العباد يجب أن يراعي نقاطا ثلاث النقطة الأولى أن يلح في المسألة النقطة الثانية أن يوقن بالإجابة النقطة الثالثة ألا ييأس أبدا من عدم استجابة الدعاء فإن الدعاء مستجاب إن شاء الله رب العالمين يعني قد يكون الإنسان في ظهر الأمر ما فيش استجابة لكن حقيقة الأمر أن الإجابة تكون بصورة على غير الصورة التي تريدها أنت يعني إجابة الدعاء تكون بصور شتى إما أن يسيب لك ما تطلبه أو أن يرفع عنك بلاء لا تعلمه أو أن يحفظ هذا ثوابا لك يوم القيامة أو أن لله عز وجل أنفاس عندك معدودة ومحسوبة فأنت تقضيها في دعائك له وفي التماسك الفضل منه فأنت الضعيف الذي تطلب وهو القوي الذي يجيب وهو الذي يحمي وهو القاهر فوق عباده وهو القادر أن ي- يعني يستجيب دعاءنا رغم كثرة ذنوبنا لأنه إن لم نذهب نحن كمذنبين إلى الله فأين نذهب وإلى من نطرق الباب وعلى من نطرق الباب إلا باب مولانا الكريم الذي لا يغلق بابه أبدا يعني الإنسان بيشتغل في الحكومة ولا في القطاع الخاص أول ما يوصل 60 سنة يقول خلاص بالسلام ليه خلاص الباب اتقفل بتاع الشغل تروح تاخد معاش نكلف ناخد شوية تأمينات طيب الواحد اللي, اللي, اللي فينا عمر في الحياة أكثر من الستين والسبعين والثمانين وطرق باب الله يقول لا ده أنت اتحلت على المعاش ولا بابنا مفتوح آه سبحان الله يعني نعطي كما كأن الله يقول نعطي ونمنح ونجود ونصفح عطاؤنا مبذول وعفونا مأمول فاللهم اجعلنا من المؤملين في عفوك يا رب العالمين آه. لأن سيدنا الحسن الله يرضى عليه البصري انا ما انا بزوغ من غزوه الاحزاب عايز يعني اعمل كده دخله يعني بس ايه غزوه صعبه قوي يعني النص السهله ايه عشنا معاها الجمعه الماضيه النص الصعب قوي اللي احنا معاها يعني ان شاء الله النهارده باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لنا الامر واجعلنا نفهم ديننا كما يريد ربنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. حسن البصري الله يرضى عليه وصلت به شفافيه قلبه انه كان يقول كبير التابعين أدعو الدعاء لمين؟ لله يعني أدعو الدعاء وأرى يد الله تكتب لي الإجابة دي بقى يعني كرم ربنا لا حرج على فضل الله ولذلك لما تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيصوم والعياذ بالله مرتكب جميع الموبقات وتيجي تلاقيه مره في المسجد او بيقوم الليل او بيعمل خير لا تعجب لانك لا تدري من المقبول انت مش عارف مين اللي على الباب ومين اللي بعيد عن الباب في حد عرف انه من المقبولين ولا لا ابدا ده هذا سر للخالق وحده بس انت بس عليك ايه زي التلميذ طول السنه بيذاكر وبيمتحن ويستنى شهرين بعد الامتحان كل ده هو مش ايه مش عارف النتيجه خلاص ما يعرفهاش الا لما تتعلق على الحيطه فلان ناجح وجايب كذا فلان ناجح وجايب- فلان سائق سبحان الله ولله المثل الاعلى نحن مع الله عز وجل كالتلميذ طوال العام بس طوال العام دي بالنسبه لنا طوال العمر قاعد انا بس بشتغل الله اعلم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ها فملاقيه الكدح هنا ايه الكدح قد, قد يكون خيرا وقد يكون شرا يعني انت قاعد في المسجد من صلاه العصر عشان تحجز مكان والعرق يتصبب منك هل تتخيل ان هذا العرق يضيع عند الله عز وجل ها ما يضيعش الست المحجبه والمخمره والمنقبه في عز الحر ده ها والثانيه عريانه ها هل يضيع عرق المحجبه والمنقبه عند الله؟ ما يضيعش. طب يحصل ايه؟ هل يحصل يوم القيامه بقى تعالى العباد الشمس مقتربه من الرؤوس واول ما يجي الكلام بتاع الدار الاخره تشمئز قلوب المنافقين تعرف المنافق من عدم المنافق من قبوله للدار الاخره او عدم قبوله هتكون تحت حس تدي مؤشر اول ما يكره سيره الموت وما بعد الموت لا، الدنيا لسه كويسه الدنيا حلوه الدنيا جميله الدنيا الله الدنيا جميله ليه لا الدنيا الله. ربنا قال انما الحياه الدنيا لاعب ولا ها وسماها دنيا وانت تقول حلوه الله. سبحان الله ملعونه ملعون ما فيها الا ما كان ذكرا لله عز وجل سيدنا علي بيوصي ابنه الحسن يقول له يا بني ارايت جيفه اجتمع حولها الكلاب قال له شوف قال له الجيفة هي الدنيا والكلاب طلابها فإن أردت أن تكون كلبا لتخطف معه فافعل كله بيخطف من بعضه اللي يرشي عشان ياخد المناقصة واللي يدفع عشان يرسى عليه العطا واللي يدفع عشان يتعين ابنه وال- سبحان الله دنيا حاجة واطية تحت يعني مش عليا دنيا ها؟ سبحان الله هو دين عند الآخرة والدنيا ولا لا مين اللي قال انتوا لا. وال- وللمصيبة يستشهد بالآيات غلط ولا تنس نصيبك من الدنيا انت عارف تفسيرها ايه ما تفسير ولا تنس نصيبك من الدنيا ها؟ أي لا تنسى جانب الآخرة وأنت في الدنيا تتمتع بها هي تفسيرها دي مش تنسى نظام الدنيا يعني تخطب لا. ولو قوي اليقين عندنا لما دفع راش رشوة ولما ارتكب إنسان محرما بأن انحنى أمام إنسان ما تنحنيش قدام حد تنحني ليه؟ اه انحني لكبير السن انحني للعالم اللي علمني ماشي بس لكن انحني الواحد عشان آه، ل- لموضعه ال- الوضع الاجتماعي او وضعه ال- الوزاري ابدا لو كان عندك من يقين لما خفت الا من رب العالمين بس العز بن عبد السلام فاكرين دخل على صالح ايوب حاكم مصر قال له يا من يسمونك بالصالح مش عايز يقول له يا صالح انا شاف كده يقول حتى الاسم انت بيسموك صالح ماذا تقول لربك يوم القيامه يوم ان توقف بين يديه لا احد معك من هؤلاء الذين هم كاصحاب فرعون ها؟ ويقول لك عبدي بواتك ملك مصر فتركت حانات القبور في ش- في شوارعها وارتكبت ما حرمت عليك فماذا تقول له يوم القيامه وراح ماشي التلاميذ خافوا على الشيخ يعني لازم لازم تبقى سخن هد شويه ما خفتش قال اراد الشيطان ان يعظمه في قلبي فلما استحضرت عظمه ربي في قلبي رايت السلطان امامي كالفأر الصغير الشيطان حب يهزه خلي بالك يا عم حسبي يا عم يا عم وقف ليه لانه عنده يقين لو قتل هل يموت بالقتل أم يموت بالأجل الأجل ولو لم يقتله هذا الرجل كان يموت في نفس الوقت ولا ما يموتش خلاص خلاص يب- لو كان عندنا من يقين ما كانش حد يخاف من حد ون- وفي نفس الوقت ما يرفعش هو بيدفع رشوه ليه؟ لأن يظن أن الرشوه دي هتخلصه الموضوع يا ابني هو الموضوع لو هيخلص يبقى لا يحتاج إلى رشوه ولو مش هيخلص مفيش داعي تدخل النار يقول لك لا انت بتسميها رشوه ليه انت بتحبكوها دي اسمها تنشيط حال اسهال يعني ها؟ دي اسمها اكراميه دي اسمها تفتيح ضخ سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسمائه صدقت يا سيدي يا رسول الله في بند في الحسابات بتاعت الفنادق اسمه بند الايه المشروبات الروحية مع ان الحاجة الروحية دي بتغ- تغذي الايه الروح دي مش بتغذي الايه البدن والا كانت كتبوها الم- ال- الايه المشروبات الايه الجسدية او المعدية او المعوية على وزن النزله المعوي يعني اي حاجة زي كده لكن اسمها مشروبات روحية ما علاقة الخمر بالروح يعني بتطلع روحه يمكن ها يعني القضاء شوف يسمى الحرام بغير اسماء تطلع واحده عريانه على المسرح اسمها راقصه الباليه معذره يعني رجل يمين ورجل شمال والراجل برضه سبحان الله وانت تيجي تتكلم يقول لك لا انتوا نظرتكم اللي وحشه انتوا اللي بتوع الدين اللي نيتكم مش كويسه امال انت نيتك ايه بالصلاه على النبي انا نيتي وحشه وباصص بصه لا سمح الله مش كويسه انت بقى بتسميه ايه؟ لك لا يقول لك انا عن نفسي قابلت واحد في الحاج يعني بيقول لي كده يقول انا عن نفسي لما بقعد في الكرسي بتاع ال ال- ال- بتاع حفله الباليه في الاوبرا خلي بالك انت وتطلع الاوبرا بتاعه البجعه خلي بالك انت والله مش عارف البقعة- الاوبرا بتاعت ايه المهم يعني بقى احلق في السماء اه البعيد مجنون يعني يحلق في السماء يعني ايه؟ يحلق مع مين؟ ها؟ فالمهم اهو الخلاعه دي بقى وقله الادب دي اسمها ايه؟ فن يبقى انت اس- التسميه بتاعتك يا بتاع الجامع انت تسميه غلط سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسماء ها؟ كان في قضيه في زمان او في السبعينات ها والمحامي رجل ما شاء الله عتوي واقف يترافع عن الايه؟ عن ال- ال- الموكله بتاعته يقول لك ان موكلتي ليست راقصة ترقص رقصا خليعا امال ايه لا بط فوق يا بعيد ها او سد فوق ها لا. قال ان موكلتي راقصة محترمة لأنها راقصة في فرقة الفنون الشعبية يبقى أنت بقى تسكت أنت بقى انت انت فكرتك انت اللي غلط انت اللي باصص بصه مش كويس هو اللي بيقول كده علينا يقول انتوا اللي باصين بصه مش كويس سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسمائه يوم القيامه بقى تعالى لتفاحة رشوة انت كنت بتعمل ايه في الدنيا هو بيستعبط علينا في الدنيا يقول ايه ده تفتيح مخ هيقف امام الله يقول ايه دفعت ايه رشوة ليه اسماء عند الله اسم واحد اسم واحد ولا ليها مسميات اسم واحد رشوة تعرفها ايه قال اولو كان قد جلس في بيت ابيه وامه فكان يهدى اليه شيء ها لان ال- الالف جنيه اللي دفعتها رشوه دي لل- لل- للموظف بتاع الحته الفلانيه اللي بيمشي المصلحه ما اديتنيش انا ليه الالف جنيه؟ طب انا اديها لك ليه؟ امال اديتها له ليه؟ ها عشان المصلحه تمشي يبقى اسمها ايه؟ رشوه اما حكايه انا مش هاخد اللي حقي وده بقى عشان ما انا مش هظلم حد كل ده انت بتستعبط على روحك وبتضحك والشيطان يضحك عليك ولو افتى لك متعالم ما اقولش عالم لان مش عالم يكذب ايه بيحل ما حرم الله لان العالم كل عالم لا يفتي الا بما يرضي الله كل عالم دارس ما يفتيش الا بما يرضي الله فتسمى عند الله رشوه وفي نقطه اخيره بقى نقولها لو عندي يقين ان انا يوم ما اموت هاخد كل رزقي سواء بنيت البيت او ما بنيتوش رخصت المصنع او ما رخصتوش طلعت السجل التجاري للمحل ولا لا لو ان هذا كتب لي عند الله يبقى قبل ما اموت هيحصل لو مش مكتوب عند الله يبقى مش هيحصل يبقى كل اللي دفعته رشوه ولا يقين عندي ومن لا يقين عنده لا ايمان له ومن لا ايمان له لا امانه فيه توحدون يا بعض انا دخلت فيكم شمال كده احنا داخلين على الاحزاب وحكم احنا يعني النهارده حوالينا احزاب سواء في دول الاسلام وبره الاسلام كالاحزاب الذين تحزبوا عند الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القضيه التاريخ يعيد نفسه. احزاب من جوانا بس هو حد يقول مفكر ان احنا الاحزاب وحزب مش عارف لا احنا بنتكلم على ايه؟ غزوه الاحزاب. او غزوه الخندق. عشنا الاثنين الماضي مع المقدمات بتاع غزوة الخندق إلى أن وصلنا إلى حديث الإفك وحديث الإفك أعتبره شخصيا أنا أنه نوع من أنواع المعارك التي خاضها رسول الله لأن لما يتهم أشرف الخلق وأعظم الخلق عند الله في أهله وفي زوجته هذه أو هذا نوع من اقسى انواع المعارك لان المعارك البدنيه اسهل من المعارك النفسيه يعني انت لما تعمل حرب نفسيه لواحد دي اصعب من انك تحاربه حرب بدنيه حرب بدنيه قوه قصاد قوه عقل قصاد عقل لكن الحرب النفسيه انت تؤثر على نفسيه من امامك تخيل انت والمعصوم صلى الله عليه وسلم وزوجه ام المؤمنين عائشه وهي بنت ابي بكر الصديق والذي زوجه اياها رب العباد سبحانه المواصفات دي كلها والمنافقين يثيروا اشاعه في المدينه ان السيده عائشه ارتكبت جريمه الزنا مع احد الصحابه معركه ام ليست معركه؟ معركه عنيفه تخيل انت ماذا كان وضع سيدنا ابو بكر وضعه كان ايه؟ سيده ام رومان زوجه كان وضعها ايه؟ سيدنا الحبيب المصطفى كان وضعه ايه؟ الصحابه نفسهم مش قادرين يتكلموا في الموضوع بيسمعوا من المنافقين بس مش قادرين يتكلموا لان السماء لم تكذب بعد 29 يوم يعيشها الرسول هكذا تخيل انت. اوعى تزعل ابدا ان انسانا مهما كان يسيء اليك قد تسيء اليك زوجتك قد يسيء اليك ابنك قد يسيء إليك عمك أو خالك أو أخوك قد يسيء إليك جارك أو زميلك في العمل قد تجتمع الدنيا كلها عليك ماذا تصنع هل من رحمة الله عليك أنه جعل الجميع يتكالبون عليك كي لا تلجأ إلا إليه يعني لما الدنيا كلها تنقض عليك يبقى ده رحمة ليه رحمة يقول أنا ماليش إلا الباب ده لكن لما تلاقي مراتك بتعاملك بحنان وابنك بيحترمك قوي وجارك بيعزك وصاحبك في العمل بيقدرك والفلوس في جيبك والحاله الصحيه كويسه وعندك تامينات قد يقل ارتباطك وصلتك بالله لأن ربنا بي بي بيخلي اللي حواليك يدخلوا في المسألة مرحلة الإيذاء عشان إيه؟ سبحان الله زي ما قلنا في درس الجمعة كيف كان الأمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إلى الطائف يا جماعة قالوا لا لا لا لا, لا. إيمان إيه؟ لا. طب لا ولا بالعكس لم يحسنوا أدب الضيافة وأخرجوا صبيانهم ليقذفوه بالحجارة لتسيل دماؤه الزكية على أرض الطائف وده مش من كرم الضيافة يعني أنت ممكن واحد يجي يتفاوض معاك وهو عدو لك في بيتك أنت ما بتقدرش ترد عليه لأن بتقول له إيه؟ أنا مش قادر أرد عليك لأنك في بيتي صح ولا لا؟ كرم الضيافة العربية كده يقول لك أنا مش قادر أكلمك لأنك جوه بيتي هم عملوا إيه بقى؟ تعدوا أدب الضيافة طلعوا الغلمان والصبيان والحشية والحاجات يقذفوه بالحجار يحط رجل يروح الصبيان والولاد والغلمان ينشنوا على الرجل الايه اللي في الارض بتاع سيدنا رسول الله ويضربوه حتى تهرأت نعلاه يعني الخف او الحذاء او الشيء اللي لابسه في رجله من شدة ومن قسوة ومن كثرة الطوب والحجارة التي ألقيت عليه صلى الله عليه وسلم تمزقت ال- الجلد بتاع الحذاء او نوع الخامه يعني الماده اللي مصنوعه منها بايه؟ ما يخف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدا يحط الرجل اتحط في الارض يضرب، الرجل اتحط في الأرض وهكذا الى ان ما قدرش يمشي من شده الالم. شوف ال- ال- ال- ال- ال- الدرجه وصل فين؟ السيده خديجه تموت ثلاث ايام يموت ابو طالب يجي عند الجماعه دول برضه يعملوا فيه كده فارتكن الى جوار الحائط بستان انظر بقى إلى أن الدنيا كلها قد اجتمعت ضده له كم واحد في مكة أسلموا 45 واحد ياه الرحلة دي كلها ولسه 45 45 مسلم منهم ايه؟ منهم ما لا يقل عن 25 أو 28 من الضعاف من الضعفاء ومن العبيد ومن المستضعفين ومنهم 13 او 14 امرأة وفيهم بقى شوية من الايه من الاغنياء والاقوياء زي سعد بن ابي وقاص وعمر بن الخطاب وحمزة وابو بكر ها خلي بالك عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان دول بقى الطائفة اللي هي ايه طائفة الاقوياء اللي لهم ايه عزوة تمنعهم يبقى الدنيا تكالبت كلها على رسول الله قريش مكة كلها يموت السند ابو طالب عمه اللي بيدافع عنه تموت خديجه اللي كان بيرجع البيت تمسح عن صدره كل الم انت لو رجعت مره مره زعلان ومزرجم من شغلك ولقيت مراتك بتبتسم بتبتسم بس مره فرضنا جدلا يعني بتبقى يعني عايز تصورها فيديو عشان تحفظها للتاريخ تبقى وثيقه تروح الامم المتحده لكن ده فالسيدة خديجة كانت من النوع اللي بيخفف الألم مش تزود الهم يبقى الراجل عيني مديون وحالته بالبلا وعامل استبدال معاش وعامل جمعية وأول ما يرجع البيت هي مش لاقي موضوع تتكلم فيه انت عارف ان المدارس قربت ايوه هو عارف وانت لازم يعني واحد عنده خراج لازم تدوس له هو عارف ما هو عارف لكن هي لازم ايه تشعره بالتقصير وعملت ايه بقى ما دام انت عارف ان شاء الله بفكر اه ما انت بتفكر من شهر خمسة انا ده واحد بقى واحدة يعني ناوية على الصلح السيدة خديجة غير كده وبرضه ستاتنا اللي بيصلوا ورانا دلوقتي غير كده برضه اه برضه المؤمن كيس الفطر مش مدب في كل حاجة فسبحان الله الدنيا كلها ضد قريش ومكة وسبحان الله أبو طالب يموت والسيدة خديجة تموت يروح عند بتوع الطائف أبدا يفقد الأمل يغلق الباب قال يا رب يا سلام كلمة يا رب عندما تخرج من قلب صادق إلهي أنت رب المستضعفين وأنت ربي يا سلام الراجل الغلبان اللي ما يعرفش في اللغة ولا في ولا ولا بيقرا ولا بيكتب يقول لك أيوة يا عم ربنا ده أبو الغلابة وأنا خد أنت بالنية الحسنة راجل موحد يخونه تعبيره يخونه تعبيره يقول لك ابو الغلابه خذ على المحمل الطيب انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني لم يعهد في دعاء رسول الله لهجة كهذه اللهجة أبدا لا من قبل ولا من بعد إلى من ده كيلو مين سيبني لمين ما أصل أنت بتصل إلى درجة مفيش قدامك إلا باب الله وهو لازم ما يكونش إلا كده أصل أحيانا الغني يعتمد على ماله أحيانا والقوي يعتمد على صحته والمسؤول يعتمد على الكرسي اللي قاعد عليه مع انه لو شالوا البتاع سبحان الله بيبقى عينه غلبان وحالته غلبان ها كل واحد يعتمد على حاجه يعني واحد يعتمد على عيلته واحد يعتمد على جماعه الملمومين حواليه مثلا يعني لكن لما كل ده ينفض وما يلاقيش الا بقى لابد ان يطرق باب الله الى من تكلني الى بعيد يتجهمني جماعه بتوع الطائف دول اللي بيكشروا في وشي وبيضربوني أم إلى عدو ملكته أمري الناس بتوع مكة ما هو أعداء ومالكين أمري ومقيدين حركتي وحركة من معي وبعدين سيدنا الحبيب لمح أن اللهجة سخنة شوية وأن الكلمات قوية فانتبه وقال بعد أن قال إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري اسمع بقى الكلمة بقى اللي كلها حنان وكلها محبة لله إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ما دام أنت راضي عني خلاص آه. يا راجل يا مؤمن ده أنت لما يكون لك صديق وبيحبك وأنت عارفه إنه زربون شوية وتلاقيه هادي معاك وطبعه هادي بتبقى طاير بيه في الدنيا صح ولا لا؟ والست لما تلاقي جوزها راضي عنها ومبسوط منها وبيقول لها كلمات طيبه ها احيانا بيبقى بتبقى الست سعيده جدا حلو فسيدنا الحبيب ولله وللرسول مثل الاعلى قال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي الكلام ده كله ما يهمنيش ولكن عافيتك هي اوسع لي العافيه بتاعتك اوسع لي من كل حاجه بقى اعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك لك العتبى حتى ترضى يا منتهى التسليم بقى خلاص سلم لله لأنه أول المؤمنين صلى الله عليه وسلم تهتز السماء ينزل ملك الجبال أو جبريل يا محمد شوف شوف الحاله النفسيه بتاعت الرسول ايه؟ ها؟ السلام يقرئك السلام ويقول ان شئت انت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت الجبل الشرقي ينطبع على الجبل الغربي يعصر الناس بالوصيه خلاص عشان يفكروا انك ضعيف اسمع بقى الرد لو واحد صاحب البيت رفع عليك دعوة طرد عشان اتأخرت في الإيجار وفجأة ابنك بقى رئيس المحكمة اللي هتنظر القضية أو بقى وزير وقال لك أو الوزير خالك قال لك أنت عايز تعمل في صاحب البيت إيه بالظبط؟ أنت تقول له إيه؟ ها؟ بياع البيت اي حاجه ها اطرده من بيته ده ده الامر الطبيعي احنا احنا نفوسنا ضعيفه في التحمل لا شوف بقى اسمع سيدنا الحبيب بقى يا ملك الجبال لا تفعل بس لا ما منش دعهم عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ملك الجبال نفسه استغرب قال صدق من سماك الرؤوف الرحيم اه صحيح واحد في الحاله دي يقول لا سيبه ده غلابه مش عارف ايه بكره يا ربنا يهديه درجات سبحان الله فحديث الافك معركه من المعارك ودي كان اخر حدث قبل غزوه الاحزاب نيجي للغزوه بقى صلوا على رسول الله انا هحكي بايجاز غزوه الاحزاب عشان هنطلع بخمسة دروس قوية جدا لنا احنا في حياتنا جدا ومهمة وما كانش الدروس بتاع الغزوات دي هنطلع منها بدروس مش هيش. ذهب خمسة كما قلنا من زعماء اليهود في المدينة لتحريض وتأليف قريش على رسول الله تحت قيادة حيي بن أخطب وده كان زعيم اليهود أكبر واحد في اليهود في المدينة هو حيي ده وكان رجلا يكره الإسلام ويكره الرسول وهم إلى الآن يكرهون الإسلام ويكرهون الرسول ويكرهون المسلمين وسوف نرى كيف بعد أن عاهدوا رسول الله وبنو قريظة وكتبوا المعاهدة ومضوا عليها وفي شهود فراح الوفد من عند الرسول أثناء الغزوة بيذكرهم ببنود المعاهدة قالوا له معاهدة إيه؟ المعاهدة اللي بينكم وبين رسول الله قالوا من رسول الله؟ قالوا محمد قالوا ومن محمد رسول الله مين ده يا رب يا رب. ودول ماضيين على المعاهده انا بقول الكلام ده للمفوض العربي لعله يسمع او يعقل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم المهم فالخمسه الزعماء او غروا صدر قريش قالوا انتوا كل معركه تدخلوا ما بتخلصوش على محمد احنا عايزينكم تدخلوا الجوله الاخيره تجهزوا عليه زي ما حلف شمال الاطلنطي ودول السوق الاوروبيه المشتركه بتاعه الشرعيه الدوليه اجتمعوا في 91 وقرروا قرار ايه القرار انهاء الوجود الاسلامي في اوروبا يعني القضاء تماما على البوسنه والهرسك تماما ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون فاللي حصل قريش بدات تتشجع للفكره قالوا طيب احنا هنعمل مجلس حرب اجتمع قادة قريش وحضر الاجتماع الخمسة الكبار اليهود يعني حضروا معاهم الايه الخمسة اليهود في الاجتماع حضروا الاجتماع قرروا ايه قرروا ان قريش وحدها ما تنفعش وانما لابد من بعض من قبائل العرب الكارهة لمحمد والكارهة للمسلمين تشترك طب مين اشد الناس عداوة لرسول الله قالوا غطفان وهوازن وثقيف وبنو اسد دول اكبر خمسه خمس قبائل تكره الرسول قالوا طيب احنا نطلع من عندكم من هنا نروح نقابل الزعماء بتوعهم راحوا خدوا الموافقه من قريش وذهبوا الى غطفان وهوازن قالوا لهم بنقول لكم ايه انتم ايه اللي يهمكم مش انتوا عايزين تقضوا على الاسلام وعلى نبي الاسلام وعلى المسلمين قالوا قالوا يهمكم ان كمان تستفيدوا ماديا قالوا ايوه طب احنا هنديكوا المحصولات الناتج الزراعي للحبوب والمحاصيل والفواكه والحدائق بتاع خيبر كلها ودي كانت بتدر في المدينه يعني ناتج زراعي وفير وخطير جدا لمده سنه كامله بس تحاربوا بجوار قريش طب وايش ضمن ان احنا ننتصر؟ قالوا ما احنا الجيش بتاعنا داخل المدينة كيهود 2000 يبقى احنا 2000 وانتوا ستة يبقوا كام يبقوا 8 وهوازن وبنو أسد 1000 يبقوا كام يبقوا 9 9 وأربعة من قريش تحت قيادة أبي سفيان يبقوا كام 13000 طب القوة العسكرية بتاعت المسلمين قد ايه قالوا بالكثير قوي يا 900 يا 1000 يبقى نسبة كام لكام واحد ل 13 نسبة طبعا آه، ضعيف قوي زي اللي يطلع للناس ي- ي- يكسر مجاريهم ويقول لهم ايه لا لا لا لا الجهاد دلوقتي بايه بالدعاء بس ليه يا ابني اصل دلوقتي لو رحنا حاربنا هنحاربهم بايه ده عندهم قنبله ذريه هو ربنا قال لي واعدوا لهم قنبله ذريه ولا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ها سبحان الله اللي تقدر عليه شوف شويه ولاد صغيرين كده قد كده اطفال الحجار شوف عاملين ايه في اسرائيل طبعا احنا في الاعلام العربي المسلم ما بنسمعش حاجه لكن حقيقه الامر ان ما زال ابناؤنا في مساجد فلسطين المسلمه يقضوا مضجع اليهود اللهم كن معهم يا رب العالمين الانباء بتصل سره سره ما شاء الله حاجه هيقضوا مضجع اليهود وهم اصلا اليهود جبناء بطبيعتهم المهم 13000 يؤلبوا ضد 900 موحد يبقى الدنيا كلها ضدهم ولا لا؟ مش زي النهارده بالظبط زي اليوم ما اشبه الليله بالبارحه مين معانا النهارده ها ده احنا جوانا في المجتمع المسلم منافقين كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله بس طب الرسول كان عارفهم طب واحنا نعرفهم منين نعرف شويه والشويه التانيين مستخبيين يجيبوا تحت الجد ويخلوا بينا المهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا الاجتماع أن في غطفان وهوازن وتقييد وبنو أسد وقريش جايين ويهاجموا المسلمين داخل المدينة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الحرب بتوعه أبو بكر وعمر وسعد ها وسعد بن معاذ وسعد بن ابي وقاص وسعد بن عباده عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر كل الصحابه الاجلاء ماذا نصنع؟ قالوا يا رسول الله نحن اعلم بدروب المدينه منهم لننتظر فان دخلوا علينا قاتلناهم من بيت لبيت ومن درب الى درب يعني زي ما قلنا حرب ايه؟ مقاومه شعبيه تقدر تقول كده هيعملوا ايه؟ ما ينفعش في العراء يلتقي 900 ب 13000 واحد يقول لي و900 ازاي؟ ده الكلام ده في شوال ما هو بعد وفد اليهود قالوا طب نجتمع فين؟ قال نجتمع على ابواب المدينه كل الجيوش دي اللي هتحارب المسلمين ومحمد يجتمع في شوال من السنه الرابعه من الهجره. كان عدد المسلمين في هذا الوقت لا يربو على ال 1900 فتعتبر منهم ألف عبارة عن نساء وأطفال و900 مقاتل هي العدد واضح كده بعد الكلام ده بخمس سنوات ها وفي حجة الوداع كان بيلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 113 ألف اللي هم النهارده 1200 مليون بفضل الله عز وجل اللهم قو شوكة المسلمين يا رب العالمين الكلام ده على غزوات ده مهم لان بيشعرنا باليقين في الله واحد لما يقعد يحسبها حسابات الكلام ده غزوات لعلمك بتدرس في المعاهد العسكريه الاوروبيه ولكن عندنا دي تعمل ولد آه، الله يفتح عليك تقول ارهابي بيقول ايه؟ ها؟ كان يا اخي بقى تريد مارك ارهابي اه لك وقابل واحد ارهابي اه اللي هو على مكتوب يعني على إيه اسمه ولا ايه؟ المهم المهم فتواعدوا ان يلتقوا في شوال في السنة الرابعة هجري من الهجرة سيدنا سلمان الفارسي حاضر الاجتماع هل أقول رأيا يا رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام فيما لم يوحى إليه بشر يسمع ويستشير ويتنازل عن رأيه إذا رأى الرأي الآخر صواب سيدنا سلمان قال عهدنا في بلادنا فرسيا أن إذا هاجمنا عدو خندقنا مدينتنا خندقنا مدينتنا يعني حوطناها بإيه؟ بخندق حط رحبة فلا نستطيع إلا أن يراشقنا بالنبال فنراشقه يعني يضرب من بعيد واحنا نضرب من بعيد زي إيه؟ حرب استنزال فأعجب هذا الرأي سيدنا الحبيب وانشرح صدره توكلوا على الله على العمل ال 900 مقاتل بدأوا في الشغل لا في لهم خدم ولا عبيد ولا استأجروا الأمريكان عشان يضربوا لهم إخوانهم المسلمين في العراق ولا كلام لا مفيش كلام ما حدش يزعل من الكلام ده, ده احنا كل قياسنا بالكتاب والسنه ما حدش يزعل يعني هو واحد يطول يقول لك ازاي ما هو كنا نعمل ايه كان نسيبنا لما كنا المهم ده سيدنا الحبيب رفض ان يستعين بمشرك على مشرك على مشرك رفض رفض ان يستعين بمشرك على مشرك ما ينفعش تمام يستعين بمشرك على موحد ازاي يعني ازاي المهم المهم فبدا المسلمون في الحفر حفروا خندق طوله 2340 متر تقول لي جبتها ازاي دي؟ اصل ما كانش فيه بالمتر ده بيه بالايه؟ بالذراع فلما ذكرت في كتب السيره بالذراع حاولت عشان اريحك حاولتها لك ايه؟ يبقى انا لا ما بركبش انا ببرمج لك الموضوع بقول لك ايه؟ عجاز فهو ده ايه؟ ده طول الخندق. لك ان تتخيل بيحفروا بايه؟ وفي ايه؟ يعني بيحفروا بايه؟ وبايه؟ بيحفروا بمعاول بدائيه دي نمره واحد وبيحفروا بايه؟ برمله ولا في حجاره؟ ما انت بتروح المدينه وبتشوف ال ال الجبال الصخريه الرهيبه رهيبه بيحفروا فيها ازاي؟ صعبه وبعدين مش بقى في فريق بيجيب لهم اكل ده سيدنا الحبيب رابط حجر على بطنه عشان بطنه بتقلق من كتر الجوع يا وهو يشتغل والصحابه يغنوا مش يغنوا غنى في اللي في بالك انت لا يقول لئن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العضل المضلل ومن الحبيب يرد عليهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره يعني ديالوج حلو لطيف ي- ي- يستروح بيهم صلى الله عليه وسلم وبعدين المخابرات العسكريه الاسلاميه جايبه اخبار ان اليهود بيشاوروا عقلهم بايه؟ بنقد الايه؟ المعاهده اللي بينهم وبين الحبيب فمخلي فصيلتين يحمون بيوت المسلمين ونساء المسلمين لان في البيوت مفيش الا مين؟ الا نساء واطفال والقائد العام او الامير على المدينه نيابه عن رسول الله سيدنا عبد الله بن ام مكتوم عبس وتولى يا سلام القائد العام مكان الحبيب المصطفى الامر النائب في المدينه شوف شوف شوف الاسلام يعز اهل الذل بطاعتهم لله ويذل اهل العز بمعصيتهم لله اللهم اعزنا بطاعتك يا رب العالمين طبعا الكتيبتين اللي بيحموا ال- نساء النبي والصحابيات والاطفال دول بينقصوا من عدد الايه عدد المقاتلين بس امر لازم مهم عشان يحمل ايه الظهر بتاع الجيش مش عارف انا التصوير كده يعني كويس ولا ولا نوسع اكتر يعني شبه واضح بقى انا كاني بنقل لك دلوقتي ايه كم انا نفسي دلوقتي مم- يعني ايه متخيل لان انا بفضل الله عز وجل اول ما افتتح اقدام المدينه على ساكنها افضل الصلاه وازكى التسليمات بروح هناك واقعد اقول له سيبوني بقى شويه اقعد بقى كده عند الخندق كده واقعد اتامل بقى واروح عند احد وودوني في الحته الفلانيه ودوني بقى تعب اللي معاه يقول لي يا ستار المشكله انه بقى يقعد راجل يضحك عليا يقول لي هنا بقى كان بقى ال- ال- ال- صلح الحديبيه اقول له يا راجل يا راجل ده كانوا 17 كيلو لسه فاضل لك 35 كيلو هتضحك عليا ما أنا- مش عيب عليك تكذب اه ده انت فاهم بقى المهم ف انت تنصب عليا في مكه اللهم فهمنا عنك يا رب العالمين فالقضية أن بيحفروا الجوع وبعدين إيه؟ في عز أيام الشتاء برد قارس وأنت عارف البرد إيه؟ الجوع يكثر صح ولا لا؟ أنت عايز حاجة إيه؟ تسخنك فهتموت من الجوع يعني تبقى ع- عارف ال- اللي سابها قوي دي الواد العسكري بتاع الدرج بتاع زمان مش الدرج اللي في الشارع اللي, اللي كان بيقف ايه نبطشيه بروج بالليل عشان ايه يحمل معسكر صحيح الجنديه بتاعته ما فيهاش ولا حتى طوبه من جوه لكن هواء هواء منظر المهم قاعد بس متكتك عين من الباب والقائد ملفوف في 10 بطانيات جوه اه ده واقف عندك طب يا اخويا سيبه شويه يعني خلاص المهم المهم من ايه يعني ولاد بنقول ان ولادنا اللي داخلين التجنيد يحطوا في ذهنهم انهم هم مرابطين في سبيل الله عشان يتحول سنه الجيش او السنتين الى ميزان الحسنات ان شاء الله يبقى مرابط على ثغر من ثغور المسلمين المهم شدة البرد شدة الجوع وبعدين ايه 13 ألف مستعدين للقتال معاهم المؤن معاهم ال- التموين الكامل معاهم السلاح ها وجايين ناويين جوع شديد حتى ان امرأة صحابية ارسلت مع ابنها حفنة تمر ليعطيها لأبيه وخاله عبد الله بن أبي رواحة فالولد ماشي بالصرة فسيدنا الحبيب بيقول له إلى أين يا بني؟ رايح فين؟ قال له أرسلتني أمي إلى أبي وخالي عبد الله بن أبي رواحة بهذا التمر قال هاته يا بني فالولد ادى الرسول بالحكمة قال ففرغها في يد رسول الله فما ملأتها ما ملأتهاش فخلع رداء كان يلبسه ثم نثر التمر عليه ونادى على الجيش كله فاكل الجيش فشبع فهنا بقى يعني خلاص بقى ما ما- انت انت انت مع الله خلاص بقى- بقى الكرم يشتغل بس في ابتلاء في اسباب يعني هو عامل الاسباب كلها بيحارب ويقاتل ويخطط وبيحفر وبيتعب ولكن ايه جنب كده كرم الله بقى لان يعني خندق في الصخر زي ما قلنا بايه بيحفر بايه فاهم يعمل 2 كيلو وشويه طول بسبعة متر عرض بخمسة متر عمق لك أن تتخيل مجهود ياخد قد إيه؟ ها؟ استغرق هذا العمل شهرا كاملا شهر كامل 30 يوم ليل نهار وبعدين انتهوا من حفر الخندق والرسول نصب الخيام بتاع قوات السرايا عند الحتت الضيقه في الخندق مخافه ان حد ايه يعدي يعني في حتت ما تكونش بدرجه ان في صخره اعترضت الصحابه هم بيكسروا فيها يكسروا فيه يجيبوا عمر يخبط ما فيه علي بن ابي طالب يخبط قال لا يا رسول الله كديه كديه يعني صخره ضخمه اعترضتنا اين هي؟ عندي راح لها الحبيب فامسك المعول بيمينه فسمى الله ثم كبر فضربها ضربه طار ثلثها قال الله اكبر رايت قصور الشام ده بيدي امل برضه للصحابه بس ما بيضحكش عليهم واحد محاصر و13000 جايين له و1000 ولا 11000 و2000 وراه وجوع وقله ها وبرد ومش قادرين يحفروا وتعبانين و- وعندهم اعياء من شده ال- ال- ال- العمل وهو يقول ده انا شفت قصور الشام ضارب ضربه ثانيه رايت قصور اليمن خبر ابيض الضربه الثالثه فتحت بيت الصخره قال فتحت لنا فارس والروم لما وصل الجيش المشرك بقى 11000 وعسكره كان على راس الفرسان القائد العام ابو سفيان غطفان ال 6000 بتوعهم ياخدهم اربعه من اشجع المقاتلين منهم صلايح الاسدي وعمرو الفزاري إلى ما- ما يهمكش الاسماء عشان ايه ما نذكرش الاعداد في بعضها والفرسان بتاع الجيش ده كله قائد الفروسيه فيها 650 فارس بفرسانهم تحت القياده العامه لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، الاثنين دول مسؤولين عن ايه؟ قياده سلاح الفروسيه، وده اقوى سلاح في الايه؟ في الجيش. تعال للصحابه ولا فرس ولا فرد سبحان الله عسكر ابو سفيان الناحيه الثانيه بداوا اليهود بقى يشموا نفسهم المنافقين بداوا يشتغلوا اولا ما رضيوش يحفروا مع الرسول واليهود رفضوا الحفر مع الرسول وده كان اول اذا الله هو الرسول بيحفر الخندق عشان يدافع عن ايه؟ عن المدينه واليهود عايشين فين؟ في المدينه طب انتوا ما تحفروش معانا مع ان في بينكم وبينهم معاهده يبقى انتوا ناويين على ايه؟ فالرسول استشعر ان في ايه؟ خيانه سوف تحصل فاستعد لهذه الايه؟ الخيانه. زعيم المنافقين يقول ايه؟ يقول يعدنا بقصور الشام واليمن والانسان لا يامن على نفسه ان يذهب ليقضي حاجته. ولا القصور يا مؤمن بيتريق قال ايه قصور يا قصور شام وقصور يمن قال ايه واحنا مش قادرين الواحد يروح ي- يعمل زي الناس يعمل كده. شوف ال- الزعزعه وبعدين مع الكرب ده يبتدوا اليهود يتحرشوا ببيوت الصحابه بيوت الصحابه كان مين؟ كان نساء وكان ايه؟ أطفال. تخيل انت الراجل العربي اصلا من غير اسلام ويعلم ان بيته مهدد من اجنبي يحصل له ايه في نفسه؟ العربي القح من غير اسلام ما بالك بالعربي وهو مسلم غيرته تبقى قد ايه؟ ها؟ ده سيدنا سعد لما شاف ان الراجل بيبص على مراته جوه ضيف راح سيدنا سعد حط صباعه في عين الضيف فقأها قلع له عينه اللي بصت على مراته راح الراجل عارف لو الاعلام عرف دي يبقى شفت التطرف شفت الارهاب لان هو اصلا ما قلع مراته جاهزه ومشاه في الشارع فانت يعني لا هيخلع عينك ولا حاجه انت عينك بتخلع من حاجه ثانيه لكن المهم ان إيه؟ هو سبحان الله ما تفرقش عنه لك ايه يعني ما متغطيه ايه ايه يعني شعرها ورقبتها وسترها ورجلها ودراعتها ولا باينين ايه يعني ايه المشكله اه مفيش غيره خنزير تقول دي ايه واحد خنزير اللهم ارحنا من الخنازير لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد الوحيد اللي ما يغارش على أنثاه. وأنا بتوع طب البيطري عارفين كويس قوي الكلام ده، بتوع البيولوجي بتوع علم الح- علوم الحيوان والحاجة عارفين الكلام ده كويس قوي. بل بالعكس تصل به الدرجة أن الخنزير تصل قمة إمتاعه أن يجد أنثاه مع ذكر آخر. ودي صورة من صور أوروبا والأفلام بتاع الثلاثينات والأربعينات تسمحي لي بالرقصة دي يروح واخدها من جنب جوزها لكن هي ما ترقص مع جوزها لكن ترقص مع الراجل مش عليه اتيكيت يقول لك في كتب الاتيكيت بتاعتهم يقول لما تقعدي جنب في العربية أنت وجوزك مع صاحب جوزك ومراته أنت اركبي جنب جوز صاحبتك وصاحبتك تركب جنب جوزك عشان يبقى فيه اتيكيت أمال يعني تقعد جنب جوزك عيب خلاص إيه في دم تقول لك يا اخي يقول لك هو ماله كده من من- من- من- يا اخوانا ده من اللي بيحصل لنا نسال الله السلامه ونسال الله ان يؤمن مجتمعاتنا وان يفيقنا من غفوتنا وان يجعل غيرتنا على دين الله وعلى حرمات الله وان يرشد نسائنا وبناتنا الى ما يحبه ويرضاه عز وجل نعم. فالراجل اللي اللي سيدنا سعد خلع عينه راح يشتكي للرسول طبعا فقال لك ده اكيد يعني العين بالعين اكيد هخلع له عينه قال اتعجبون من غيرة سعد ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني اقتلوا من لا غيرة له الحبيب بيقول ايكم راى الليله رؤيا مين شاف رؤيا النهارده قال ما حدش قال انا شفت صلى الله عليه وسلم قال كاني في الجنه السلام على الرؤى بتاع رسول الله وجارية تتوضأ على شاطئ نهر على حافة قصر قصر ونهر واحدة بتتوضأ لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية قيل لرجل من قريش قلت انا من قريش الرسول طمع فان يكون الخير له قيل هذا لرجل من اصحاب محمد قلت انا محمد قيل هذا لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرته على حرمات الله فوليت هاربا ولا اتعقب سيدنا الحبيب تذكر غيرة عمر على الحرمات مشي قال له امنك اغار يا رسول الله ده كلام برضه طب اغار اه بس في حدود شوف الله سيدة سودة بنت ده مع زوج الرسول ماشي ويبدو ان الطب مستحسح سنة عرفتك يا سودة قالت له أعلينا والوحي ينزل في بيتنا يا ابن الخطاب لا انت كمان هتتألف علينا والوحي بينزل في بيتنا انا امك صح ولا لا مش ام المؤمنين أنا امه سبحان الله ف- فالرسول ايه يهدد من روع سودة راحت تشتكي يقول له عمر عمل وسوى في الطريق قال ان الله عند قلب عمر ولسانه اسكتي بقى ادي الغيره وادي الحرمات فتخيل انت الصحابه بيحفروا الخندق وبيعسكروا يبلغوا من اليهود يتحرشوا بستاتهم وبناتهم واطفالهم يحصل ايه؟ وما يقدرش يسيب ال- الرسول على الخندق لوحده فالرسول يروح يكسر عدد الحراس والفصيلتين اللي بيحموا بيوت الصحابه حتى بلغ الامر ان جت ايام اليهود من مكرهم يفضلوا يلفوا حوالين بيوت الحبيب المصطفى في كل وقت في كل وقت عشان ما ينيموش الايه الجنود المسلمين عشان يحصل لهم انهيار من قله النوم شوف المكر من زمان هم دلوقتي بقت نفس القضيه شغلوه بلغ الامر ان وصلت ايام سيدنا الحبيب كان معاه 300 صحابي فقط ها عسكر ابو سفيان الصحابه مش قادرين محدش قادر ايه يصطدم مع الثاني طبعا لما وصل ابو سفيان وال 11000 فوجئوا بعمليه الايه؟ موضوع الخندق ده حاجه لم تحدث في بلاد العرب من قبل. غزو طبعا. ده هم جايين ايه؟ جايين يدخلوا المدينه ويجيبوا عليها وطيها. وهجوم الخندق بيحدث بينهم فمش قادرين يدخلوا المعمعه. يحصل ايه؟ عمرو بن ود وكان رجلا كبير السن 80 سنة وكان أشجع فارس عرفه التاريخ العربي لأنه عنترة ابن شداد عنترة العبسي لم يبارز أحدا إلا قتله وصرعه إلا عمرو بن ود فر عنترة من بين يديه وهو يبارزه يعني عنترة عمره ما فر من ده حد إلا من قدام عمرو ده عمرو جه في حته ضيقه في الخندق وكان مدرب الفرس بتاعه على قفز الحواجز قفز عدى دخل بقى في ارض مين؟ في ارض الجيش الاسلامي عبر خلفه اربعه من كبار القوات فرسان شجعان متعودين على الفروسيه ثم نادى عمرو بن ود يا محمد اخرج لي كفءا يقوم علي بن ابي طالب عنده كم سنه؟ 16 سنة يعني انت عندك العائلة النهارده ب 16 سنة يعني ما خلينا احنا ايه سيدنا على احد سيبك من العيل بتاعنا شوف المعايله الثانيه بقى المعايله العاليه قوي الكبيره قوي فسيدنا علي يقول له انا له يا رسول الله قام سيدنا الحبيب عايز إيه؟ يقول له يا ابني يقول له يا علي انه عمرو فسيدنا علي بقى وثب يقول له انا علي واصبر يروح عمرو النادي تاني يا محمد اخرج لي كفءا محدش راضي يقوم من الصحابه برضه و- يعني ما هم بشر يا ناس ولا ولا مش بشر بشر وكل واحد عارف قدراته يروح واقف سيدنا علي الراجل يقول يا علي انه عمرو يقول له انا علي راح الرسول معممه بايه؟ بالعمه بتاعته واداله السيف بتاعه ثم ضربه على كتفه وقال الله معك خلاص ادي ال- الاشاره الخضراء والحصانه الالهيه بقى. اه قال من تخيل انت واحد فارس مجرب تم- بس 80 سنه مش 80 سنه بتوعنا احنا 40 سنه الواحد مننا ده حالاتي كده كتابه اتقفت ها ويلبس النضاره قعر كوبايه اياها وابتدي مين آه، ده احمد ابنك احمد ابني مش واخد بالي يعني كده الثاني 80 سنه بقى واحد عايش في الصحراء ما شاء الله ده يقول لك يا اخي السيده عائشه اتجوزت وعندها 12 سنه يا ابني انت تبص على 12 سنه البنت اللي دخلت مدرسه اللغات والعياذ بالله لما فضلوا يدوها 20 ماده لما البنت سبحان الله قبل ما تدخل اعدادي تبص عليها تبقى هي وامها سن واحد البنت شعرها يبتدي يسقط تدي روماتيزم يجي في رجليها تدي اللغط يجي في قلبها ولسه عيله ما فرحناش بيها لسه من كتر البلاوي اللي بلاقوه وشاف وش السبوره سبحان الله كنت بشير يدخل في جلده والعربيه اللي وداها المدرسه الصبح ولا معديه تحت البتاع يعني الناس قادرة- ما تبصش لبنت الصحراء زي بنت الحلال اللي عايشه في المدينه ف 80 سنه واحد مجرد خبر الحروب وبارز ال- الشجعان وصرع الفرسان بص بقى ولد قدامه عنده 16 سنه قال له من؟ قال له علي لا ابن عبد مناف قال لا ابن ابي طالب هو تاني بيقول له ابن عبد مناف ايه ليه؟ قال يعني بيفكروا ان عبد مناف ده يعني جد وجد واحد يعني عيب يعني ده عمك يا بني اذهب فارسل الي من هو اكبر مني واللات والعزى انا لا احب ان اقتله لان علي قال له والله لكني احب ان اقتله طبعا دي غلطته قوي يعني ده ده انت بتتحرش فيه بقى انا أنا مش عايز اقتلها لو بس انا احب اقتلها فالراجل من غيظه راح قفز من على الفرس فعقره بالسيف راح مطير رجلين الفرس عشان ايه؟ يعتبر الفرس مش موجود. السيد علي واقف على الارض. ودخلوا في المبارزه والرسول يدعو لعلي. فلما ضرب عمرو او ضرب عمرو لان عمرو ما تموت ضرب عمرو عليا ضربه فالتقاها تلقاها علي بدرقته درق الحديد اللي في ايده اللي بيقابل بها الايه الضربات، فقدها نصفين فجاء السيف في راس علي بس ايه يعني على حافه الراس خبط سيدنا علي جرحته فعاجله علي بضربه عند اخر رجله من اعلى عند وركه يعني كده فطارت وركه رجل الراجل ايه طارت فأراد أن يقف على رجله الأخرى ليجهز على علي فما كان من علي إلا أن سمى الله وكبر ففصل رأسه عن جسده فكبر علي تكبيرا علم الصحابة أن عمرو لأن كان في مرحلة للصحابة قاعدين حوالين الرسول حاملين أحسن يكون ورا الأربعة اللي عبروا دول حد تاني فخايفين على سيدنا الحبيب وخايفين أن حد يعدي فعينيهم كلها على الخندق وقالوا يعني سيدنا علي بقى ده ربنا معاه بقى سبحان الله فلما سمعوا تكبير علي علموا أنه قد قتل هذا الصنديق أو الأربعة فلقوا عام العتويل قوي القوي قوي حصل في كده فروا وقفزوا مرة أخرى إلى أرض الإيه؟ أرض جيش أبي سفيان وعادوا الكرة فهز قط عمرو الجيش المشرك كله هزه هزه جامده جدا قال يا خبر ابيض لسه في ال- القصه بقيه رهيبه ما توحدوها ال- الصحابه بداوا يشعروا ان ممكن ما دام عمرو بن ود عمل كده يبتدي بقى غيره يعني صح ولا لا؟ يعني تشجع الغير فابو سفيان امر خالد بن الوليد شخصيا وعكرمه بن ابي جهل وعمرو بن العاص ان يعبروا الخندق ده بالامر والعربي يعرف في الحروب طاعة الأمر القائد حتى وإن لم يفهم القائد يقول له اعمل يعني في قانون الحروب كده حتى يمكن في الجيش عندنا كده يعني آه. فمين اللي بيعدي خالد عكرمة بن أبي تقول إيه صناديق قريش عمرو بن العاص يقول إيه القتال في دمهم هم لسه بيعدوا بفضل الله عز وجل سيدنا سعد بن ابي وقاص قائد سريه من سرايا المسلمين واقف مع 200 من صناديد المسلمين الصحابه عند الثغره اللي عدى منها خالد خالد لقي كده وعمرو راحوا راجعين تاني لما حصل ان خالد رجع تاني والقواد اللي كانوا مع عمرو بن ود رجعوا تاني وعمرو بن ود قتل بدا الجيش يحصل له لا ده الجماعه دول ايه لابد ان في مدد وراهم مش مساله 900 في هذه الاونه يذهب حيي بن الاخطب زعيم بني النضير الى كعب بن اسد زعيم بني قريظه ويقول له بقول لك ايه تعالى انقض العهد والمبايعه والمعاهده اللي بينك وبين محمد كعب رفض استقبال حيي ده زعيم وده زعيم بس ح- كعب ما رضيش يقابله قال اغلقوا ابواب الحصول فنادى عليه يا كعب يا كعب ما هو صاحبه المهم مش راضي يفتح له. قال لا لن أدعوك إلى ما جئتني إليه أنا مش هوافقك على الكلام اللي قلته. لقد رأيت محمدا أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس ده واحد يهودي اللي بيقول يعني ده دليل صدق سيدنا الحبيب ده عبر ازاي ازاي انقض العهد المعاهده معاه قال له اه انت تخاف ان تفتح لي لانك تخاف على جريشك الجريش اللي هو التشيشه اللي بيدشوها عشان ياكلوها يعني انت خايف ان اكل عندك لقمه وكان كعب ده موصوف بالبخل فمش عايز حد يوصفه بالبخل تاني فخاف من دي قالوا افتحوا له الباب يعني ما عارف يدخل من اي باب ما هم اليهود كده اي ثغره يخش لها بدل ما يقول لك سلام يقول لك ايه كانت التطبيع تطبيع يا ابني. المهم دخل قال له انقضوا الع- المعاهده لا ما انقضش المعاهده فضل وراه لغايه ما قال له ايه جئتك بعز الدهر كله انت تنقض المعاهده مع محمد وبنفس الوقت يخلو لك المكان والا سوف تلقى كما القي بنو النضير زي ما القبيله بتاعت اترمت بره المدينه انت برضه هيحصل فيك الحق فين المعاهده جابوا المعاهده فمزقوها وصل سيدنا الحبيب سر هذا الاجتماع عن طريق المخابرات المسلمة أو الإسلامية فأرسل وفدا تحت قيادة أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عن الجميع كيف تخونون عهدا عاهدتموه رسول الله قالوا من رسول الله قالوا محمد قال ما نعرف محمد ما فيش حاجة اسمها محمد خبر أبيض سعد بن معاذ رضي الله عنه كان عنده 39 سنة في هذا الوقت كان بينه وبينهم حلف في الجاهلية فقتهم على جنب قال لهم كيف كيف تنقضون عهدا مع رسول الله ازاي كلام ده؟ انتم خلفائي في ال- قبل الاسلام وانا اخاف عليكم القتل والتشريد فقالوا له كلمة أنا ما أقدرش أفسرها طبعا لكن اللي يعرف اللغة العربية يعرفها كويس قوي لأن كلمة أقبح ما يقال من الكلام قالوا لسعد وهم عارفين هو مين سعد لتأكل أير أبيك يعني كلمة قبيحة جدا العرب اللغة العربية يعني كلمة لا ما- ما ما- ما لهاش تفسير ما- ما ما أقدرش أقولها في الكلام يعني شوف شوف وصل القباحة والسفالة وقلة الأدب من اليهود أن يقولوا لسعد هم عارفين سعد ده مين؟ ده أحد زعماء ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأنصار كيف يقال له هذا الكلام؟ فخرج من عندهم حزينا ليبلغ رسول الله فالرسول وجد نفسه بين فكي الرحى اليهود قد نقضوا البيعة 2000 وراه 11000 الناحية الثانية يعمل ايه فارسل الى قوات من من غطفان اللي هم المشركين اللي مع جايين مع قريش عشان يجوا يعملوا معاه اجتماع ويفاوضهم سرا لعمل معاهده سلميه فيعمل زعزعه في الجيش المشرك فجاء اليه عمرو الفزاري والراجل الحضرمي علاء الحضرمي ده فاجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم تنسحبوا من ارض المعركه ولكم ثلث المحاصيل والفواكه بتاعه المدينه لمده سنه قالوا لا نصها قالوا لا تلتها قالوا طب وافقين طب نكتب المعاهده كتب معاهده قبل ما يوقع على السنه اجيب زعيمه للانصار سعد بن عباده وسعد بن معاذ واشوف رايهم ايه فقال لهم الحكايه قال لهم انا طلبت الجماعه دول ان هياخدوا ثلث منتجات الزراعيه بتاعه المدينه وعلى ان ينسحبوا من ارض المعركه ب 6000 اللي معانا استشاط سعد بن معاذ وكان في حميه 39 سنه وشباب بقى و- وزعيم قومه قال يا رسول الله في الجاهليه في الجاهليه لم ياخذوا منا فلسا ولا دينارا ننزل لهم عن ثلث ثمار المدينه والله ولا تمره واحده ليس لهم عندنا الا السيف طبعا الرسول يتبسط ولا ما يتبسطش؟ بس يعرف ان اللي اللي معاه دول آه، يعني ما معاش اي حد معاه الواحد ب- بالاف والاف يعرف ان ثم سكت سعد وقال يا رسول الله أوحي وأمر من السماء أنزل عليك أم هو رأي من عندك أدب بقى ده وحي الرسول يرد عليه يقول له إيه لو كان وحيا لما استشرتك يا سعد صح ولا لا لو كان في وحي أنا أعرض عليك الأمر ليه لو كان الأمر وحيا لما أعرضه ليه عليك ها؟ لما عرضته عليك قال لا ليس بيننا وبينهم إلا السيف ومزقوا المعاهدة قطعوا الإيه المعاهدة خلاص عاد وفد غطفان مرة أخرى ماذا يصنع المسلمون في هذا ال ال ال ال ال خلاص اصبح الرعب ازداد بلغت القلوب الحناجر حتى ظن الكثير بالله ظنونا وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال ايه مش زلزال بتاع 12 اكتوبر لا زلزال رهيب من فوقكم ومن اسفل منكم وان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون ذلك ابتداء كلام خطير ماذا حدث؟ حصل حادثتين عظيمتين الحادثة الأولى نعيم بن مسعود أحد زعماء العرب وكان يكره الإسلام يعبر الخندق ويعلن إسلامه بين يدي رسول الله وقال يا رسول الله دعني أخذلهم سيبني عليهم وعبر ما قال لهمش أنا أسلمت راح لأبو سفيان أبا سفيان نعم قال أتت قفي قال له كيف يا نعيم وأنت سيد العرب أي كلمة تقولها صح قال إن غطفان تقول لا ناقة لنا في الأمر ولا جمل أبو سفيان وقريش يحاربون ابنهم محمدا ولو وصل الأمر بالصلح لاصطلحوا ومتنا نحن فما الذي نستفيده قال يا خبر أبيض غطفان بيقول عليها كده ماشي هو ماشي دي سنة 93 يعني أكيد ما قالش ماشي يعني بس أنا بقى إيه يعني عشان نفهم إحنا وراح لبتوع غطفان أتثقون في قال يا خبر أبيض يا نعيم يا ابن مسعود قال يا- فأنت زعيم من أنت سيد من سادات العرب قالوا طيب أبو سفيان بقى بصراحة تحت الجد مش معقول هيحارب ابن عمه ده ابن عمه محمد هياخده من اخ اخاه لا يلاقوا كوندكتور هيروح سايبكم ارض المعركه وماشي معقوله لا معقول وراح راجع رايح لليهود الفرع الثالث اقصد الافعى الثالث اجتمع مع الزعماء اتفقون في قالوا يا خبر نعيم يا سيد سادات العرب زي ما تس- قال بقول لكم حاجه انتوا ما تتكوش في الجماعه دول وتدخلوا معاهم معركه في ضرب الجيش المسلم من المؤخره الا لو ادوكوا 70 واحد من جيش ابو سفيان وجيش غطفان رهينه ان هم لو خلوا بيكم وانتوا بتحاربوا محمد والمسلمين تقتلوا السبعين وبعتوا شوفوا الحكايه دي وراح كان قال للجماعه التانيين ده احتمال اليهود ما يرضوش يدخلوا معاكم في المعركه الا اذا طلبوا رهائن من السنه بتوعكم والقوات بتاع الزعماء بتوعكم يخلوهم رهينه عندهم عشان يعرفوا انكم مش هتسيبوهم لوحدهم في المعركه الحكايه ضربت في بعضها ما يتصرف شوف شوف ال- المسلم لما يبقى كيس فطن مش كيس قطن ومدب لا كيس فطن عارف هو بيعمل ايه ها؟ لما استتب الامر الرسول عايز يطمئن قال من يعبر الى القوم فياتيني بخبرهم ولا يحدث شيئا مين قال وكانت الليله شديده البرد مظلمه في اوائل شوال مفيش قمر فلم يقم احد كل واحد حاضر له حته قاعد فيها عينه بيقبل وابو حذيفه الله يرضى عليه في اليمن قاعد بيقول واخد كنت شاحن حته بتاع الشال بتاع مراتي ملفوف بيه هو ده كل اللي ايه تعز البرد من يقوم فيعبر فياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم امرا ما حدش قال قال قوم يا ابا حذيفه خبر ابيض ده بالامر بقى لو واحد غير ابو حذيفه يعني ما فيش الا انا يعني انا اللي وقعت من عرض الاخت لا. سمعا وطاعة يا رسول الله راح معدي الخندق عايز اطمئن ابو سفيان بدا يشك بقى الغطفان هتضحك علينا وهوازن هتخلي بينا وبنو اسد نفس الحكايه وهوازن تقول لا ده ابو سفيان قد- و- وغطفان تقول الحكايه فيها ايه؟ عدم راحه نفسيه للجيش بقى بدا يزعزع تنازعوا ففشلوا فابو سفيان يقول لسه ابو ثلاثه عيني معدي ابو حسين ابو سفيان يقول ايه؟ يا قوم ليستبين كل واحد منكم جاره لانني ارى خدعه سوف تحدث لنا انا شايف مؤامره بتحدث لنا فليمسك كل واحد بيد جاره ويساله عن اسمه ابو حذيفه قال بس جالك الموت اثرت الصلاه لا لا فسيدنا ابو حذيفه اواب بذكاء راح قال ايه فامسكت يد جاري وما عرفوش قال له ابو حذيفه ما اسمك؟ قال له عبد الله بن مش قال له خلاص اسكت ما احسن يسال ما هو خدوا الصوت الاول انت شاكي قال له لا انا اسكت قال مر ابو سفيان من امامي فهدفت رمحي وحدثت نفسي ان اقتله ولكني تذكرت كلام رسول الله من يعبر فيأتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم أمرا فسمعت كلام رسول الله فوضعت رمحي مكانه شوف شوف بقى ال- واحد بقى يقول لك ايه يعني وانا قتلت يعني انا قتلت ابو سفيان وبعد خلصت المساله ابو سفيان بعد كده هيبقى مسلم بعد كده مش مسلم وبس هو هيقف ساعه الحروب وقفه الصنديد المدافع عن دين الله وخالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل وعمرو بن العاص كل دول هيبقوا سلما لاولياء الله وزعماء للخير المهم الامر وصل لهذه ال- ال- ال- القضيه رجع ابو حذيفه يطمئن الحبيب المصطفى قرر ابو سفيان قبل الفجر ان الليله القادمه يجب ان ننسحب من ارض المعركه في بداية الليل الهواء شديد يقلب ال- يطفئ النيران يقلب القدور يطير الخيام ابو سفيان والباس غطفان هجمت علينا غطفان دول بس هوازن عملتها فينا وهوازن دول بنو اسد خلوا بينا أهو. حصلت لخبطه فامر ابو سفيان خالد بن الوليد الوليد ان يؤمن مؤخره الجيش وان ينسحب الجيش كله من ارض المعركه لتخلو ارض المعركه لتشرق شمس اليوم التالي بعد 23 يوما ليست الا على الموحدين الصادقين الذين نصرهم الله عز وجل ليعود الرسول ليجلي بني قير- قريظه وبنو قينقاع عن المدينه ولنا معهم جوله اخرى شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته